بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كورنثوس الأولى 13 كلها لقات لازم نراجع وصية المحبة لأنها هي دي الوصية اللي هتدخلنا السماء أفكركم كخدام اللي خلى بولس يتكلم في الموضوع ده ما كانتش وعظة ما كانش الموضوع بالنسبة له نوى يوعظ عن المحبة لا كانت الكنيسة دي مليانة مشاكل كورنثوس ومن ضمن المشاكل حكاية الألسنة وبقوا يتباروا بالألسنة ويتنافسوا بالألسنة ويستعرضوا الألسنة وطلعت ألسنة مغشوشة وبقت شغلانة وعمال بولس يحط المحاذير ويقول اللي طب لو عنده لسان بجد وما حدش فاهم يسكت أحسن طيب ما هو الواحد يتكلم بلسان معروف أحسن لكن هيقول كلام الناس مش فاهماه ليه وقعد بولس يحط محاذير ما يقدرش بولس يقول ان الألسنة غلط من بابها لأن الألسنة موهبة بدأت يوم الخمسين عشان الناس بتخاطب الأمم اللي ما يعرفوش يوناني ولا عبري فالروح القدس ادى قدرة للآباء الرسل ان هم يتكلموا بلغات أخرى لكن مع الوقت بدأت الموهبة دي تنحصر لأنه خلاص كل بلد بقى فيها مسيحيين بيكرزوا فالموضوع ما بقاش مطلوب الروح القدس يهمه بنيان الكنيسة زي ما بولس قال لكن لأنها شكلها حلو طبعا الشيطان يدخل الملعب زي ما بيدخل في أي ملعب كده ويعمل حاجة شبه كده فبدأت ألسنة مشبوهة كده وبدأت الناس تخسر بعض وتتعارض بحكاية الألسنة دي فمعلمنا بولس ختم كورنثوس الأولى 12 بآية جميلة أوي قال ولكن جدوا للمواهب الحسنى مفيش مانع تجتهدوا للمواهب وأيضا أريكم طريقا أفضل يبقى بداية كده الناس مشغولة بالمواهب ألسنة معجزات إخراج شياطين ترجمة ألسنة قال لهم ماشي كله كويس كويس بس أنا في حاجة أحلى من ده كله وفي طريق شوفوا تعبير طريق يعني رك أنت رايح السما ولا أنت عاوز تستعرض أنت عاوز طريق السما هقول لك الطريق الأقصر طريق أفضل من المواهب للملكوت والمحبة يبقى أول حاجة نشغل بيها إن المحبة أقصر طريق للسماء يعني مثلا النسك الشديد ما بينفعش معانا احنا ناس عايشين في الدنيا ومش هنعرف نصوم زي الناس الحلوة اللي بتصوم كتير دي السهر الشديد مش نافع معانا العطاء بلا حدود مش نافع معانا طب وبعدين هنروح السما ازاي فاضل لنا طريق وطريق قصير وربنا سايبه مفتوح لكل الاجيال كنت جوعانا كنت عطشانا كنت عريانا كنت مسجونا كنت محبه واللي هتعمله في الناس هيوصل للمسيح وهيدخلك على حس السماء فهو الطريق الأقصر أو الطريق الأفضل الطريق الأأمن ده اللي هنشوفه دلوقتي واحنا هنمشي مع اللقات بس انا هركز على واحدة فيهم إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن لأن الناس بتتباهى بالألسنة قال لهم بصوا حتى لو بتعرفوا ألسنة ولو قلت حتى في ألسنة ملائكة وغالبا بيقولها على سبيل الايه المبالغة يعني مفيش حاجة اسمها ألسنة ملائكة إنما هقول لك أنت مش تعرف ألسنة بشر لو عرفت ألسنة الملائكة الملائكة بيتكلموا لغتنا احنا مش لغتهم ولكن ليس لي محبة بقيت عامل زي الصنج اللي خبط في بعضه نحاسا يطن حازي السجاد وصنجا يرن يعني عامل دوش مليت الدنيا دوش صدعتني بشوية الألسنة لأن ما عندكش محبة يعني بقيت عبء علينا أكتر ما بتفيد الكنيسة كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار في ناس بقى دخلت في الحتة دي وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ما هو كل واحد بقى إيه تبهره موهبة يدعيها ويمشي فيها وأحيانا الشيطان يخدم عليه ممكن ما هو الشيطان وقت الصحراء وقت موسى موسى يرمي العصاية تجيب تعبان الصحراء يعملوا كده طب دول بيشتغلوا بقوة ربنا لا لكن يعني بدل الحكاية فيها كده عرض وطلب الشيطان يدخل برد ويعرف يعمل شوية معجزات وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا ولا حاجة خالص إن أطعمت كل أموالي تصور واحد يطلع بقى مش العشور كل فلوسه وإن سلمت جسدي حتى احترق ده واحد راح يستشهد ده حاجة عالية أوي ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا لو عمل كده وما عرفش يحب أخوه راحت عليه حتى لو اتبرع بكل فلوسه حتى لو استشهد طبعا خلي بالكم إن هنا أغلبها مبالغة يعني إيه مش حقيقية بمعنى مش غالبا مش هيحصل كده مفيش قديس هتوصل معاه للاستشهاد ولا للترك كل شيء ومش هيكون بيحب ربنا ويحب الناس لكن عشان بولس يجسم لنا قد كده المحبة دي أهم حاجة أهم من العطاء بلا حدود أهم من الاستشهاد أهم من نقل الجبال أهم من عمل المعجزات فقال شوف ده كله كوم وتيجي عند المحبة ده كوم تاني طبعا الناس أول ما تسمع الكلمتين دول تقول الحمد لله إحنا كده ماشيين صح عندنا محبة تمام فكويس مش مش مطلوب لا معجزات بقى ولا بتاع استنى بقى أشوف المحبة المطلوبة لأن ما ندعيه من حب غير المطلوب المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد أول لا فيها المحبة ما تعرفش تحسد يبقى جت سيرة الحسد عشان في ناس بتسأل على الحسد آه بس الحسد هنا منسوب لصاحبه مش هيأذي المحسود ولا حاجة لكن اللي بيحب واحد ما يحسدوش اخوات يوسف لو كان قيل انهم ما حسدوه الكتاب ذكر كده انما لو بيحبوه ما كانوش عملوا اللي عملوه في يوسف فالمحبة لا تحسد يعني لو بتحب اللي حواليك لا يمكن تغير ومش ممكن تتمنى لهم الشر ومش ممكن تستكتر عليهم النعمة اللي هم فيها لا ما ينفعش مهما ربنا اداهم تفرح لهم المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ أنا هعديهم بسرعة كده كمراجعة وركز على واحدة لا تتفاخر يعني اللي بيحب اللي حواليه ما يقعدش يتكلم عن نفسه يبقى بيحب نفسه بس وما يعرفش يتنفخ على الناس بالعكس يبقى تحت الناس مش فوق الناس لو بيحب الناس ولا تقبح ولا تقبح في واحد يقول انا بحب مراتي وعيالي وطول النهار يا عيني مش شايف غير الغلط طبعا لا مش بتحبهم مش بتحبهم لا لأنك تقبح تقبح يعني إيه يعني شايف القبح مش شايف الجمال اللي بيحب واحد شايفه جميل شايفه حلو مهما أثر إنما كونك مش شايف غير أخطاء اللي قصادك تبقى أنت مش بتحب المحبة لا تطلب ما لنفسها دي اللي هنرجع لها هاخدها على الماء ولا تحتد الحدة يمكن أقل درجة من الغضب مش بس لا تغضب حتة الصوت بس يعلى النبرة تبقى حد شوية التجهم التكشيرة محبة ما تعرفش تعمل كده طبعا الكلام ده كله ينطبق على المسيح له المجد لو عاوز تعرف يعني شكله الصح ايه يبقى ربنا يسوع فلا نتصور المسيح ابدا قد احتاج هتقول يوم الهيكل لا كان حاسم وحازم انما ما ضربش حد ولا زعقش في حد لكن طرد الحيوانات اللي في الهيكل وحتى حد لسه منبهنا انه عند اقفاص الحمام قال لهم ارفعوا هذه منها هنا مش زقها زق مثلا لا لا بس الحمام غلبان ورقيق كده انما البهايم طبيعي لازم تتزق عشان تطلع يعني ما هياش قسوه يعني محبه لا تحتد ولا تظن السوء مش كده انه لو انت بتحب اللي حواليك مش هتفكر فيهم فكره غلط مش هتسيء الظن ابدا يقول لك فلان ما جاش يجاملك مش عارف ايه لازم مشغول لا لعلمك بقى راح لفلان وجامله في نفس الوقت اكيد في الوقت ده ما كانش فيه وقت لازم يسوي لازم ما عرفش لا لا يظن السوء طبعا عكس كده هو اللي بيحصل بقى يبقى هو عنده عذر وانت مش شايف العذر انت مش بتعذر مع ان في عذر انما لو محبه حقيقيه لازم تشوف العذر ما تشوفش الغلط ولا تفرح بالاسم عمرك ما هتفرح انه مشي غلط ابدا تتضايق بل تفرح بالحق لما يقرب من ربنا تبقى فرحان جدا لانك بتحبه وتحتمل كل شيء كل شيء دي مفتوحة بقى مهما كان اللي معاك ده صعب عاوز المحبة اللي تقف بيها رافع راسك عاوز الطريق الأفضل للسماء المحبة تحتمل كل شيء طوباها الزوجة اللي عاشت مع زوج صعب واحتملته لآخر العمر اختارت الطريق الأفضل طوبى للشخص اللي اتحط في ظروف قاسية وناس متعبين وفضل يحبهم من أجل المسيح ده ده هيسبق اللي عمله معجزاته هيسبقهم لأنه عاش بقانون المحبة المسيحي المحبة تحتمل كل شيء تصدق كل شيء ترجو كل شيء تصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا لا تسقط أبدا يعني مش هتخسر أبدا يعني أي واحد تاني ممكن هاخدها تسقط دي زي الامتحانات ماشي في واحد يعمل معجزات ويسقط في الامتحان على باب السماء يطلع مش ناجح في واحد يتكلم بألسنة ويجي على باب السماء يطلع مش في لستة الناجحين في واحد يمكن ينقل الجبال يمكن إنما يطلع مش في لستة الناجحين إنما اللي لازم مش هيسقط أبدا اللي عنده محبة ده ناجح ناجح ده معدي معدي بمعنى تانية لا تفشل أبدا يعني اللي عنده محبة مش هيخسر اللي قصاده مهما حصل هم عمالين يدوسوا عليك عشان تقع في الكراهية انت تقول لا لما يعملوا ايه فيا هفضل احبهم ونشوف مين اللي يسبق كراهيتهم وعندهم وقسوتهم ولا المحبة اللي عندي من ربنا تحدي سبق لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير ان جاع عدوك اطعمه ان عطش اسقيه وهكذا فلا تسقط ابدا يعني لا تفشل ابدا انت اللي هتنتصر تنتصر يعني ايه يعني انت اللي تخلع العداوه من قلبه مش هو اللي يحط العداوه في قلبك هي دي الشطاره هو ده التحدي هي دي الصعوبه بس دي عظمه المحبه بقى عشان كده يقول مياه كثيره لا تطفئ المحبه والسيول لا تغمرها تفضل المحبه رفع راسها مهما حصل أما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل وهكذا وفي الآخر قال بصوا يا جماعة فيش أحلى من التلاتة دول أعمدة الحياة المسيحية يثبت الآن الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة نرجع بقى للمحبة لا تطلب ما لنفسها مش معنى دي أصل مشكلة الإنسان فينا انه غالبا من غير اي مجهود بيفكر في نفسه متبرمج بيفكر في نفسه يعني وانت قاعد دلوقتي بتفكر عاوز بعد المحاضرة تشرب شاي لكن ما فكرتش ان مراتك يمكن عاوزة تشرب شاي بعد المحاضرة مع انها مراتك انما ايه اللي حاصل الطبيعي البرنامج الطبيعي انت بروجرامد انك انت تفكر في نفسك الاول لأنك بتحب نفسك أكثر من اللي حواليك لسه فأنت متبرمج على كده المحبة فوق الطبيعة المحبة المسيحية فوق الطبيعة ليه؟ لأنها عاوزة تحط الناس أو الآخر قبلك فلا تطلب ما لنفسك تنسى نفسك وانت بتفكر اللي جنبك محتاج ايه واللي معاك عاوز ايه واللي قصادك محتاج ايه طب وانت مش مش بتعدي على دماغك انت مش مش موجود في دماغك يعني تجاذرت تجاثرت مره وفكرت لو دخلنا دماغ ربنا يسوع له المجد في اي لحظه هنلاقي فيها اي حد الا مين ربنا يسوع له المجد ليه هو يفكر في اي واحد يفكر في كل الناس لكن هو مش بيفكر في نفسه ابدا ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه مش عارف هينام فين مش عارف هياكل امتى بيجيش في باله الموضوع ده بينام في مركب في السكة وخلاص لكن تلاقي في دماغه أرملة نايين والسامرية وزكة وبرتيماوس الأعمى وبطرس ومرثى و... دايما في حد بس هو مش هو لو دخلت دماغ أي حد فيكم ودماغ أنا كمان هلاقي إيه اسمه قد كده يعني صاحب الشأن واخد 99% من دماغه ويمكن 1% غلطة كده يطلع لأولاده ولا حاجة إنما هو بيفكر في نفسه ومن هنا المحبة لا تطلب ما لنفسها هي دي الحرية المسيحية انك تتحرر من سجن نفسك وطلباتك ورغباتك وطموحاتك وشهواتك وذاتك ومزاجك تطلع بره ده كله وتنشغل بحد تاني المحبة لا تطلب ما لنفسها هي دي المحبة الحقيقية إنما ما أسهل إنك تقول يا حبيبي لا دي سهلة أوي وما أسهل تجيب هدية بس مش هي دي والناس بعد كده بتفهم على فكرة يعني الهدية كويسة والكلمة الحلوة برضو مطلوبة لكن مش زي أبدا إن الشخص يكتشف إنك مشغول عليه بتفكر فيه بتفكر فيه هنا بقى ربنا يسوع له المجد لما قال الوصية دي في حديثه مع الناموسي في لوقا عشرة لوقا عشرة في قصة السامر الصالح لما قال له ايه اعمل ايه عشان اروح السماء هو بولس غشش من المسيح طبعا مش بيجيب حاجة من عنده فقال له تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك فقال له مين قريبي حكى له حكاية السامر الصالح في لوقا عشرة قصة السامري فيها ست شخصيات أو ست مجموعات من البشر أول شخص هو الشخص المسافر نفسه اللي نازل ده من أورشليم لأريحة هذا الشخص غالبا راجل بتاع بزنس ومسافر وشعاره في الحياة أنا أهتم فقط بنفسي ده بيحب نفسه وغالبا بيفكر في نفسه ودايما الآباء يربطوا كلمة إيه أورشليم لأريحة يعني واحد إيه سايب سايب الروحانية ونازل للدنيا أريحة رمز للعالم ده نوع مشهور جدا في البشر الشخص اللي عايش مع نفسه يقول لك ده مع نفسه بيفكر في نفسه طول الوقت لأن في السفر يعتقد في الزمن ده ما كانش صح واحد يسافر لوحده بالذات لو معاه فلوس لأن هيطلعوا له حرامية فكان حتى المسيح بعتهم اتنيناتهم تاني مجموعة شعارهم أنا محتاج لك عشان نفسي ده أصعب وأصعب أسخن من الأولاني يعني الأولاني بيفكر في نفسه العصابة اللي طلعت دي بقى دي مش بس بتفكر في نفسها دي بتستغل كل الآخرين لنفسها دول عالة على المجتمع كأن شعارهم يعني مش I care for myself لا ده I need you for myself يعني أنت تشتغل لي أنا ده برضه موجود منه كتير قوي في الدنيا حتى في الزواج وحتى في الآباء والأمهات يبقى العلاقة شكلها حب من بره إنما علاقة استغلال ومصلحة النوع الثالث كان مين؟ كان الكاهن اللي عدى الكاهن اللي عدى الحقيقة ما حاولش يبص أساسا شعاره في الحياة I don't care أنا ماليش دعوة أنا مالي طبعا ده شعار أغلب المصريين في الحياة أنا مالي في ناس كده أنا مالي شبه الأولاني في حتة أنا مالي يعني مصلحتي يعني أنا أنا برضه دماغي اللو طلع أحسن سنة ليقول لك حسب النص اللي قاله ربنا يسوع قرب يشوف يعرفه ولا لأ فلا ما يعرفوش خليه فاهمين ازاي يعني الراجل برضو عمل محاولة فبيقول يعني لما بص عليه رآه وجازة التاني جاء ونظر وجازة يعني قرب وبص لا يكون معرف مش معرف فهنا ده نوع رابع احسن شوية قدمنا شوية ده ايه بقى انا بهتم او انا بحبك لو اعرفك لو بيني وبينك حاجة ده اللي قال عليه المسيح أليس العشرين والخطاة يفعلون هذا إن أحببتم الذين يحبونكم في يعني علاقة ما النوع الخامس الراجل صاحب الأوتيل ده نظامه إيه ده بقى أنا ههتم لو فيها فلوس فاهمين إزاي الراجل هيعمل اللي عليه صحيح وهيهتم بالمريض بس إيه I care if you pay يعني لو هتدفع نهتم فهنا العلاقات كلها محسوبة محسوبة بالفلوس كل ده مش حب بينما ده يمثل يمكن 99% من العلاقات الإنسانية أغلب البشر مشغولين بنفسهم أو بيستغلوا الناس لنفسهم أو مش فارق معهم حد أو فارق بس الشخص المعرفة أو فارق لو فيها مصلحة يأتي السامري الصالح فلتة لا يعرفه ولا بينه مصلحة ومخسرة معاه مية في المية إنما إيه يدي نفسه لهذا لهذا الجريح ينزل عن الدابة يداوي يطلع الخمر كتطهير يحط الزيت كترطيب للجروح يشيله يحطه على الدابة ياخده على الأوتيل يطلع دينارين ويوعد يكمل طب ايه المصلحة؟ مفيش مصلحة في معرفة؟ مفيش معرفة طب مصلحتك انت نسيتها طب مشوارك اللي رايحه مش فاكره طب انت كسبت ايه؟ ولا حاجة طب خسرت؟ خسرت كتير وقت وفلوس وصحة وكل حاجة طب عملت كده ليه؟ لأنه صالح صالح يعني يعني هو ده المسيح بقى سامري الصالح في عرف كل الآباء هو المسيح يعني هو شكل المسيح وكل من فيه روح المسيح بعد كده هي دي المحبة لا تطلب ما لنفسها لو السامري في لحظة فكر في مصلحته ما يكملش لكن هو بيفكرش في مصلحته ليه؟ قانون المحبة يخليك تنسى نفسك ده قانون المحبة المسيحية بس انت بتنسى نفسك وبتشتري الملكوت كله انت بتخسر الدنيا بتخسر وقتك وصحتك وفلوسك بس بتاخد المسيح كله جواك محبة لا تطلب ما لنفسها سؤال ثاني هل الواحد فينا يقدر يدي من تفكيره بداية بالتفكير قد ايه للي حواليه وحاسب لا تكون لما بتفكر في اللي قصادك بتفكر فيه بطريقة الحرامية فاهمين اقصد ايه؟ يعني بتفكر هتكسب منه ايه؟ يقول لك ما انا بفكر في في اولادي بتفكر فيهم ازاي؟ عاوز مصلحتهم ولا عاوز اللي انت عاوزه منهم؟ عاوز يحققوا طموحك اللي ما عرفتش تعمله هو أغزى ده أسلوب حرامية بيقول لك هروح أجامل فلان ليه؟ عشان أصله هو جاملني وعشان بكرة أنا ليا مصلحة عنده مش ده المحبة خالص أنت برضو طول ما لسه في سبب ورا الحب اللي بتقدمه في غرض تبقى مش هي دي المحبة مش ده اللي قصده المسيح لابد أن ينتفي الغرض لازم لما تسأل بتحبه ليه تسكت ما تلاقيش إجابة لو لقيت إجابة تبقى مش بتحب لو لقيت إجابة للسؤال بتاع بتحبه ليه تبقى أنت معرفتش يعني إيه حب مسيحي لسه إلا الإجابات اللي من النوع مثلا إنه ابني أو يعني ما هياش إجابة يعني لكن لو قلت لأن دمه خفيف بقت مصلحة لو قلت أي سبب يبقى أنت السبب ضد الحب لأن لو سألت ربنا له المجد بتحبنا ليه هيسكت لازم لازم في آية في صفانية ثلاثة يقول إيه يسكت في محبته الظهر حد من الملائكة سأله عرفان مننا ولا حاجة فقال له عاوز أعرف رب بتحبهم ليه فسكت ربنا مش لاقي إجابة هيقول إيه طيب ربنا ما فهمش حاجة تتحب لكن المقصود بيها ان ربنا ممكن يقول بحبهم مع ان لكن مش هعرف يقول بحبهم لان مفيش لان في مع ان بحبهم مع انهم وحشين بحبهم مع انهم مش بيحبوني بحبهم مع انهم مكبرين دماغهم زياده بحبهم مع انهم ما يستاهلوش انما مفيش بحبهم لانهم كويسين مش موجوده في قاموس ربنا يبقى الحب المسيحي مفهوش مكسب مفهوش سبب مفهوش غرض هي دي المحبة لا تطلب ما لنفسها يبقى أنت كده مش واخد حاجة خالص من الموضوع عندكم محبة طبيعية من هذا النوع مع أقرب الناس أحيانا تبقى كده يعني الأمهات فعلا بيحبوا أولادهم محبة من هذا النوع امتداد لحب ربنا فالأم ممكن تنسى نفسها وهي تفكر في أولادها ومصلحتها وتيجي على نفسها تقدري تخلي كل الدنيا ولادك هو ده المطلوب تقدر تخلي كل الناس أقرب الناس ليك ما هي دي فكرة من هو قريبي قريبي يعني كما تعامل أقرب الناس بحب تلقائي بدون مجهود ينفع يبقى ده كل البشر لأن ربنا يسوع بيتعامل كده كل البشر واخدين المكانة الانتمت الأقرب لقلبه كل البشر بشرهم وبلخبطتهم وبكل حاجة محبة لا تطلب ما لنفسها في فيليب 2 معلمنا بولس الرسول قال حاجة جميلة عن ربنا يسوع عدد أربعة وهو بيشرح نفس الفكرة يقول لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا كل واحد إلى ما هو لنفسه ده الطبيعي بس الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله احنا عاوزين فوق الطبيعي عاوزين الإنسان الروحي مش الطبيعي الروحاني ده هيفكر بطريقة غير طبيعية فوق الطبيعي فلا ينظر كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا طب دي طريقة تفكير غريبة وجديدة يقول عنها فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع فكر بالطريقة دي فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي إذ كان في صورة الله يعني المسيح قاعد في السماء له المجد يعني في حضن أبيه في مجد أبيه الصالح واحد مع أبيه في الجوهر إيه اللي يشغله بال شوية التراب دول إذ كان في صورة الله ولم تكن مساواته لله اختلاسا إنما فكر إزاي تعال شوف كده أخلى نفسه نسي نفسه آخذا صورة عبد عشان يتكلم معانا صائرا في شبه الناس عشان يشيل المشكلة ووجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه قطع حتى الموت موت الصليب كل ده ليه لأنه أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى فلم يطلب ما لنفسه عشان كده قال مجدا من الناس لست أطلب أنا مش مستني مجد الحكاية عمالة تجيبه لتحت والمحبة على فكرة تجيب تجيب دماغك الأرض بس خلي بالك بقيتها إيه لذلك رفعه الله فوق كل اسم أعطاه مجدا فوق كل مجد يعني إيه صحيح اللي بيحب بيتعب اللي بيحب بيوطي راسه لازم اللي بيحب لازم يجي على نفسه طبيعي ولا ما يبقاش فاهم يعني حب اللي يحب لازم يتنازل ويبذل وما ينتظرش انه يرفع راسه في الدنيا انما مستنيه بقى ايه مكافئات بلا حدود لانه بقى شبه المسيح يدعوه على الملائكه يدوا تعظيم سلام على باب الملكوت ليه شبه المسيح فيعدي كده من غير حساب لانه عاش بالطريق الافضل فهمها صح محبه لا تطلب ما لنفسها تصوروا معايا بيت الزوج كل مشغوليته يرضي مراته حاجه مش موجوده يعني المهم تصوروا يعني وزوجة عايشة من الصبح الليل بتقول يا رب وبتفكر في رضا جوزها بقت سما بقت حاجة مش على الأرض حاجة مش طبيعية بس هي سما كده أيوة ما هو ربنا عاوز كده ربنا عاوزنا نفكر بالطريقة دي المحبة لا تطلب ما لنفسها صدقوني احنا بنقعد نعمل كده للمخطوبين اللي منكم بقى بنجيب ورقة ونقعد نكتب محبة لا تطلب ما لنفسها نكتب اسم العريس اسمك يا ابني اسمك يا بنتي فلان قول ورايا هعيش أسعد مراتي طبعا في الأول يبص لي كده أنا فاضي هعيش أسعد مراتي مفيش حاجة تانية الواحد يفكر بص ما هو أنت بتبقى دي مراتك فالآية بتقول لا تطلب ما لنفسك فأنت هتنسى نفسك هتعمل إكس كده على نفسك هتبقى عايش ملك لمراتك كل ما دماغك مشغولة بيها بسعادتها وانت هتشطبي على نفسك خالص وطموحاتك وطلباتك وكل اللي تفكري فيه ازاي تسعدي جوزك ومش مشروطة واحد بالتاني يعني كل واحد مسؤول عن الوصية لوحده لو عاشوا بالفلسفة البسيطة دي فكر المسيح ده تبقى جنة طبعا ويبقى الآباء الكهنة بقى فاضيين للخدمة بقى وت... تبقى الحكاية حلوة قوي انما اللي بيحصل غير كده ان كل واحد بيفكر في نفسه هقول كم فكرة أخيرة كده في في المعنى ده أولا الحب ده يجي إزاي ده فوق الطاقة فمصدر الحب مصدر المعادلة الصعبة دي هو ربنا الوحيد نفسه في آية جميلة قوي في روميا خمسة خمسة تقول إيه محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا ما تقدرش تحب مراتك وعيالك والناس اللي حواليك بهذا المستوى الباذل المضحي الغير محدود إلا لما تبقى الحكاية جاية من فوق ده حب مستورد مش موجود في الدنيا ده من السماء عشان كده ما تقدرش توصل لهذا المستوى الرائع من السعادة والحب إلا ما تتملي بربنا ويطلع منك من غير ما تحس بعد كده لما يبقى ربنا مالي قلبك الروح القدس المعطى لنا يسكب فيك حب الله وحب الله هو ده بقى لا يطلب ما لنفسه أبدا ربنا يفكر فينا ما يفكرش في نفسه أبدا لو فكر في مجده وكرامته ما كانش اتجسد واتصلب واتبهدل يبقى اولا افتكر كل ما تحس انك اتزحلقت ورجعت لقديمك تطلب ما لنفسك للبرنامج العتيق بتاع الانسان العتيق اللي بيفكر في نفسه يبقى الحكايه عاوزه ايه؟ شويه امتلاء بالروح القدس عشان ترجع تاني تنسى نفسك وتحب اللي قصادك. وده اللي بنقوله في المشاكل والناس مش بتفهمه. لما تيجي يا عيني زوجه تعبانه او زوج تعبان من مراته يقول له طب صلي يقول لك يوه انا غلطان اللي جيت لابونا ما انا كنت عارف انه هيقول لي صلي ما احنا بنقول لك السر بس انت مش فاهم انت لما تصلي صح ينتكب الروح القدس يملى قلبك فيطلع فيك حب تبقى عندك طاقة مش بتاعتك فتحتمل اللي قصادك مهما كان عشان كده مفيش بيت يخرب في المسيحية فهمتوا ليه المسيحية مفيش بيت المفروض يخرب أبدا لأن الحب اللي فيها حب إلهي مش حب إنساني مصدر الحب في الزواج المسيحي الطرف الثالث اللي في العقد في طرف ثالث آه الروح القدس أمال السر ليه في طرف ثالث الاثنين دول محدودين جدا في حبهم إنسان وإنسانة يعني حب النهارده بكره ما لقاش اللي قدامه بيبادل الحب هيقف على كده هيفطس هيتخنق لأنه قد كده إنما الطرف الثالث غير محدود في الحب فلو ادوله فرصة يملأ قلبهم حب مفيش بيت ممكن يقع أبدا وعشان كده المسيح لو المجد أصر بس قال إيه ما جمعه ليه بقى عشان محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا عشان كده بنقول قبل ما تتجوزوا توبوا توبوا مش عن الجواز توبوا عشان تمتلئوا بالروح فتدخلوا على الجواز صح تبقوا فاهمين ان انتوا بتقولوا يا رب ادينا الحب الغير محدود ده اللي يخلي العيشة تمشي تعال بص بقى للمعايير المسيحية الرائعة بعيد عنكم طرف يتشل او يتحرق او يتبهدل الطرف التاني يحبه اكتر من الاول دي مش لغة البشر دي مش جوازات الدنيا دي ها ليه لان احنا هنا في سر في الموضوع كتير سمعت ناس فقد الشريك بتاعه يقول في, في السنوات اللي كان فيها عبء تقيل قوي ومريض تماما كانت احلى سنين عمرنا وكان اكتر فترة حبينا بعض ده سر هو ده السر ده مش شغل بشر لأن الطبيعي لو إنسان طاقته تخلص في يوم وخلاص بقى إنما هنا المحبة بتزداد انسكاب فتلاقي الطاقة عمالة تتضاعف هنا تعرف يعني إيه المحبة تحتمل كل شيء كل شيء دي مش بتاعتنا احنا كبشر دي لازم مصدر إلهي تاني نقطة في الموضوع الحدود الحدود يعني ايه يعني تحط حدودك في الحب امتى بصراحة ما فيش حدود إلا حد واحد عارفين هو إيه هو مصلحة اللي قصادك كان في أزمة اللحمة في كورنثوس وروميا زمان مش اللحمة قليلة لا اللحمة بتتباع بس الناس متشككة تاكل ولا لا فلما سألوا بولس في الأول طبعا بولس مخه كبير قال لهم في حاجة اسمها أوسان اللي عاوز ياكل ما ياكل وإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص وبعدين قالوا له إيه في ناس بتفهمنا غلط لما بيلاقونا كلنا لحمة مذبوحة في السوق على اسم وثن بيقولوا يبقوا ايه المسيح إله والوثن إله قال لهم لا لا لا لا, لا. مش هناكل لحمة خالص بعد ما قال في الأول كله كله لا مفيش حاجة اسمها عوسان اللحمة حصل لها ايه يعني انما قال لهم بصوا بقى لا مش هاكل فطلع له واحد يسأله يقول له ايه لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر هو ضميره موسوس هو ضميره تعبان انا يحكموا عليا ليه ما انا فاهم الحكاية صح خلي بالكم الحكاية دي كل يوم بنقابلها ليه يحكموا على تصرفاتي من ضمير واحد تاني ملخبط فكان إجابة بولس إيه قال له الآخر اللي بتتكلم عنه ده مش المسيح أيد نفسه ده مات عشانه فالآخر ده أغلى حاجة في الدنيا أغلى حاجة عندنا هو الشخص اللي في الشارع أغلى حاجة لو أنت فاهم المسيح مات ليه فأنت مش تأيد نفسك ده أنت تأيد نفسك مئة مهر بزيادة اللحمة خالص ولا إنوش يعثر أنا شفته بقى حصل إيه اتأيدت بسبب الحب حطيت حدود لنفسي في تصرفاتي من أجل الآخر احتراما لمشاعره حبا فيه طبعا محتاجة حكمة لكن هنا بقى لما مثلا واحدة تلبس لبس أي كلام وبعدين نيجي نقول لها لبس غير لائق وصليب وبنجيب الكلام لربنا تقول هم اللي عينيهم هم اللي مخهم نقول له هم دول ايه دول اللي دفع فيهم المسيح دمه دول أغلى حاجة عندنا في الدنيا دول يأثروا على حريتنا مش خوف منهم حب فيهم هي دي المحبة لا تطلب ما لنفسها أنا هأيد نفسي من أجل الآخر عشان بحبه لكن ما أسهل إن أنا أمشي بدماغي وأعمل اللي أنا عاوزه بس يبقى كسرت قانون المحبة ثالث فكرة في الموضوع ده الأعمال بمعنى إيه المحبة سهلة قوي إنما أقوى ما فيها الأكشن العمل لا نحب بالكلام ولا باللسان بل إيه بالعمل والحق طلع شعار بقى إيه مش عارف الأعمال تتكلم أكثر من الكلمات وكلنا فاهمين كده لما تتعب مع اللي حواليك ده أصدق تعبير للحب إنما تقول بحبكم تبعت مجاملات لا لا مش هي دي فلو عاوز تقول بحبك فعلا مش لازم تقولها بالكلام ليها تمن وتمن غالي شوية إنك تتعب وربنا عشان كده بيقيس محبتنا بكم نتعب يقول كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه ممكن يبقى واحد محدش داري انه بيخدم في الدنيا بس تعب اكتر من مننا كلنا هيسبقنا كلنا في السماء لا وعظ ولا كان امين خدمه ولا حتى خادم في كنيسه ولا حاجه بس كان بيتعب طول حياته من اجل المسيح يمكن مع شريك حياته يمكن مع معوق في بيته يمكن مع تجربه طول حياته احتملها بشكر وفرح هذا الذي تعب من اجل المحبه يسبق كل الخدام اللي في الدنيا لأنه فهمها صح آخر حاجة أقولها المبادرة المبادرة المحبة لا تطلب ما لنفسها مش هتستنى لما حد يقول لك حبني أو لما حد يطلب منك تحبه أو يطلب منك احتياجه ربنا يسوع له المجد كان بيحس مين المحتاج أجمل مثل هنا أرملة نايم ست أرملة وابنها الوحيد وطلع تدفنه يعني ما فيش أصعب من كده وربنا يسوع مش داخل نايم ما كانش رايح نايم إنما شاف المنظر فراح كده يقتحم الموكب موكب الموت صعبت عليه الست محدش فيهم تجاسر يطلب منه لأن محدش فيهم عنده إيمان إنه قادر على إقامة الأموات لسه خلاص في نظرهم تو ليت يعني انما ربنا يسوع مش معقول تكون واحدة تعبانة كده اتفرج عليها يحط ايده على النعش ويوقف الناس والناس بتبص له تعمل ايه مش وقته دلوقتي الست على اخرها عشان يبان ان كل ده عشانها هي مش عشان الولد أول ما شدوا كده من إيده وقومه دفعوا إلى أمه لأن هو عاملها هدية للأم مبادرة المبادرة يعني إيه أنت تعرف تشوف اللي محتاج في نفوس كتيرة قوي مكسورة حوالينا كل يوم تحس بيها تلقطها هتلقطها وتحس بيها لو كان قانون المحبة لا تطلب ما لنفسها شغلك لو انت مش مشغول بنفسك اللي بيخليك يعدي عليك مكسورين كتير قوي ما تحسهمش ان مخك مشغول بمين بنفسك لإلهنا كل مجد وكرم الأبد